يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله إخوتي والله أنا أحبكم في الله عليكم حريص ولكم ناصح أمين الله شهيد بيني وبينكم أنني أشتهي وهو يعلم وحده سبحانه ما في الضمائر والقلوب أن يجمعنا ربنا في الجنة نعم الجنة الجنة الحلم الجنة المفاجآت الحلوة الجنة حيث هناك لا تعب ولا مرض ولا ألم ولا نكد ولا هم ولا حزن لا منافسات ولا مناقشات لا عداوات ولا أحقاد الجنة الحلم حلمنا أن ندخل الجنة ولكن سلعة الله غالية لا ينالها إلا كفؤها ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة ولذلك أخي وحبيبي وصديقي وشقيقي أخي يا حبيبي احتمل الدنيا هي أيام معدودة أيا كانت هذه الأيام كيفما انقضت هذه الأيام المؤمن لا يأنف من ذلها ولا ينافس في عزها هو تعلق أمله وكثيرا ما أقول هذه الجملة أنه يبحر في وسط أمواج الفتن إلى مرفأ الجنة عنده هدف عنده غاية لما أراد الله أن يعزي حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون كأن ربي وجل جلال ربي يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم اصطبر يا محمد قليلا فغدا ستموت ويموتون وتلتقون عندي فأحكم بينكم وأنا الحكم العدل المبين إخوتي حقيقة أنا أريد وأشتهي أن أحرر إخلاصا الليلة إخلاصا لي وإخلاصا لكم نعم لقد قلت كثيرا أن هذه الفضائيات حجة لنا أو علينا وحجة لكم أو عليكم فلا بد من كلمة حق لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها كلمة حق اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في الصدق في الغضب والرضا اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص الذي تحبه وترضاه اللهم ارزقنا الإخلاص الذي تمد به عبدك بتوفيقك اللهم ارزقنا الإخلاص الذي تقبل به منا أعمالنا اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب الكلمة الأولى كلمات سريعة الكلمة الأولى انفض المولد وخرجت الأمة من المولد كالعادة بلا حمص وأنا هفضل بحتر حمص طول عمري في حب النبي والصلاة على النبي والإعجاب بسيدنا النبي وإظهار عظمة النبي وتبني سنة النبي قبل المولد وبعد المولد وعمرنا وقف لله تعالى في نصرة النبي أما الذين يحتفلون به يوم 12 ربيع بأية وسيلة كانت احتفلوا ونسيوا الموضوع أما أما أما الذين يحبونه على الحقيقة فحبه يجري في دمائهم ينبض في عروقهم يعيشون به تلك الكلمة الأولى الكلمة الثانية وعيد الأم أمي كنت بقول إن البيضة الصفار بتاعها ده اسمه المح اللي بيتغذى عليه الجنين الجنين الكتكوت بيتغذى على المح ده بقول دايما ان الام كلها مح لما الام بتبقى حامل الجنين بيتغذى على عظمها على دمها على قلبها ام كهذه اروح اجيب لها ب 3 4 جنيه حاجه ولا ب 30 ولا ب 300 ولا ب 3 مليون مش ده الموضوع ابدا ان يختزل المعنى معنى الأم في يوم في ساعة قول لي بفرح قلبها طب ما تفرح قلبها طول السنة كل أسبوع بهدية أجيب منين يا عم الشيخ ما تجيبش منين كفاية دخلتك عليها كفاية كلمة طيبة كفاية حنية كفاية تحس انك بتدعي لها كفايه تعرف انك بتفضلها مش شرط الهدايا والكلمه الثالثه الكلمه الثالثه يا رب كن في عون الغلابه اللهم ارحم فقراء المسلمين اللهم كن في عون فقراء المسلمين اللهم مد لهم يد العون اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها اللهم صب عليهم الرزق صبا ولا تجعل معيشتهم كدا واجعلهم من عبادك السعداء اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين اللهم اكفل أيتام المسلمين اللهم ارع أرامل المسلمين اللهم كن في عون المطلقات اللهم ارحم أطفال الشوارع اللهم آوي بنات الشوارع اللهم إنا نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا اللهم كن عونا لنا ونصيرا وسندا وظهيرا اللهم ارخص اسعار المسلمين اللهم بارك في اقوات المسلمين اللهم ادخل السعاده على قلوب المسلمين اللهم يسر امور المسلمين اللهم اعن المسلمين على الحياه يا حي يا قيوم امين امين امين اخوتي حين اسالكم كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله فانا متفق معكم على ان الواقع مؤلم وصارت لقمه العيش اليوم من الصعوبه بمكان طب نعمل ايه نعمل ايه في غلاء الاسعار والبطاله و و و نعمل ايه ملناش الا ربنا نقول يا رب ولازم نحط اسس وقواعد سريعه عشان اقول ان انا ما بكلمش فقراء مصر لا ده انا لما رحت في مكه في مكه الناس بتشتكي من الغلاء من غلاء الاسعار الاسعار غليت مره واحده كده ايضا في كثير من الدول حقيقي والله في كثير من الدول كل ما اروح حته فعلا الاقيهم مش عارف كرتونه البيض بقت بكام بيتكلموا كده مش عارف الشقه اللي كان ايجارها مش عارف ايه بقت بايه قالوا لي قالوا لي كده والله مش مش مش في مصر بس يعني انا ما بتكلمش دلوقتي مش قصدي اقول ان الغلاء ظاهره عامه وانما اقول ان انا مش بعالج ظاهره مصريه لا لا لا ده ظاهره بقت في بلاد المسلمين قضيه الفقر هما يقولوا الغلاء عالمي مالناش دعوه بنظريه الغلاء العالمي انا اقصد حال المسلمين يا رب كن في عون المسلمين يا رب حال المسلمين النهارده في قضيه هم الرزق هو اللي بيخلي هم الدين يتراجع لورا لذلك لابد من أن نؤصل أصولا الأصل الأول أن الله هو الرزاق يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هو ده السؤال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا يرزق إلا الله ولا يرخص الأسعار ولا يغليها إلا الله نواصي القوم في يد الله سبحانه وتعالى الحديد غلي الاسمنت رخص الزيت غلي الفول رخص العدس غلي الرز رخص السكر غلي كل ده في ايد ربنا لازم تعتقد هذا لازم تعتقد ان ده بيد الله وكل الكون يدبره الله فالله جل جلاله هو الذي يوسع الارزاق او يقدرها وخلي بالك اذا وضعت الاصل الاول الاصل الاول لا إله إلا الله ده الأصل الأول لا يرزق إلا الله لا يعطي إلا الله لا يرخص الأسعار ولا يغليها إلا الله الكون كله في يد الله إذا وضعت هذا الأصل يبقى الإنسان مش ناقم على الحياة الفقير اللي النهاردة مش لاقي ياكل مش ناقم على الحياة وإنما توجهه كله أنه يقول يا رب يا رب يا رب ويقول لي الفقير طب ما أنا بقالي زمان بقول يا رب والحال زي ما هو ما صلحش أعمل إيه اصطبر اصطبر في قصة قارون ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون الله اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم ارزقنا جزاء الصابرين اللهم طيب قلوبنا بعزاء الصابرين اللهم اجر لنا ارزاق الصابرين والله يرزق من يشاء بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب طب يا عم الشيخ هصبر لحد امتى طب انا هصبر العيال دول يصبروا ازاي اصبرهم اعلمهم الصبر اربيهم على الصبر ولازم اعرف ان محدش هيموت من الجوع الصبر يجي ازاي علمنا الصبر يا عم الشيخ الصبر يا ابني يجي ب ان انا انظر الى ان الرزاق هو الله الله الرزاق عليم حكيم بر تواب رحيم ودود غني كريم ايمانك ان ربك اللي انت بتعبده اللي مقاليد الامر بيده اللي سلط علينا اعدائنا يذلونا ويهينونا اللي سلط علينا اعدائنا تبقى اقواتنا في ايديهم ويتحكموا فينا معونا وما معوناش و... اللي سلط علينا نخبة تؤذينا وتتحكم في مش عارف ايه اللي اللي اللي يسير هذا الكون كده هو الرحيم الذي هو ارحم بك من امك هو الرحيم اللي هو أرحم بك من نفسك هو الرحيم اللي أعلم بمصلحتك من نفسك يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما جوع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربط حجرين على بطنه كان ده مين هو الله جل جلاله انا مش شايف انه جوعك لسه لحد دلوقتي قول لي والله والله جوعنا يا عم الشيخ جوعنا ماشي جوعت زي سيدنا النبي قعدت شهرين تشرب ميه على تمر انت لسه بتاكل بتاكل عيش قمح والحمد لله الحمد لله رب العالمين فالشاهد انك انت لازم تتعلم الصبر ازاي اتعلم الصبر نمرة واحد ان تثق في الله ثقتك في الله ان تكون بما عند الله اوثق مما في جيبك انا في جيبي كام 20 30 50 100 جنيه 200 جنيه في اللي في جيبي في جيبي 2 جنيه 3 جنيه 5 جنيه اللي في جيبي انا واثق باللي عند ربنا اكثر ثقة بما عند الله من اللي في جيبي ده ربنا سبحانه وتعالى دي علامات الثقة اهي لما قال لأم موسى عليه السلام ألقيه في البحر رماته في البحر ثقة بالله وتوكلا عليه يبقى اللي بيجلب الصبر علمك أن الله رحيم أرحم بك من نفسك وأعلم بمصلحتك منك اسمع كده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا لبغوا لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ولكن ينزل بقدر ما يشاء قارون لما الواد ده يبطل كلام قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ده قارون ده حظه من السماء ضربة حظ خلي بالك قال الذين اوتوا العلم الناس اللي بتفهم بقى اهل العلم قالوا ايه ويلكم انتوا كده بتعذبوا نفسكم ويلكم بتعذبوا نفسكم بتاذوا نفسكم بتضروا نفسكم بهذا التصور انها حظ لا ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا فخسفنا به وبداره الارض واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس اللي كانوا بيقولوا بقى ايه كانوا بيقولوا يا حظ قارون يا بخت قارون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما أوتي قارون بدأوا يقولوا إيه وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وي كلمة تعجب وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وي يعني كأنهم اكتشفوها جديدة يعني لما ربنا خسف بيه الأرض قالوا إيه ده ده, ده, ده ربنا بقى بيرزق وما يرزقش آه انا عايزك تكتشفها دلوقتي وتفهمها دلوقتي قبل ما يخسف بك الارض وي كأن الله يبسط الرزق بس هي ما بتتقليش كده في قراءتنا قراءة حفص وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس وأصبح وأصبح الذين تمن آسف آسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تقرأ في قراءة حفص ويكأن الله يبسط ما ينفعش نقول وي كأن لكن احنا بنقولها في التفسير في الشرح كده وي كلمة تعجب وتبص لها تلاقيهم بيقولوها كده وي كأن الله يبسط الرزق متعجبين كلمة تعجب كأن الحقيقة دي كانت غايبة عن دماغهم كانوا مفكرينها حظ يقول لك الدنيا دي ضربة حظ لا لينا شريطين قدام بتوع زمان اسمهم لعبة الحياة ربنا سمى الحياة لعبة قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو هذه اللعبة لها ضوابط وقوانين وقواعد وأصول واللي ما يفهمش أصول اللعبة يخسر يخسر هي الدنيا دي لعبة لعبة فعلا وزي ما قلت في في المحاضرة دي لعبة الحياة ان من قوانين هذه اللعبة ان الغلطة بفورة فلذلك القضية ما هياش حظ وإنما ربك الكريم يرزق من يشاء من عباده ويقدر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستقصي أقصى رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله لك رزقك يوم خلق الله الأرض قدر فيها أقواتها عشان كده بقول لك مش هتموت من الجوع رزقك مكتوب مكتوب بقدر تأتي القدر تاخد رزقك وتاخد رزقك المقدر لا تزيد ولا تنقص فكن مطمئن القلب اسعى في الأسباب وخد رزقك وارضى بيه هي دي هو ده حل القضية يا إخوة عشان أنا بحبكم حل القضية من الآخر إنك ترضى ترضى ترضى يعني الشيخ شايف ناس بيحتاروا في الفلوس بحتارة وانا مش ناكل انا وعيالي وتقول لي ارضى اه اصل اللي ربنا اداهم فلوس دول مش اكرام ولما ما ادكش مش اهانة هو قال لنا كده سبحانه وتعالى وانت راجل طيب ومصدق ربنا قال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا كلا كلا كلا كلا مش هيحصل ابدا انك انت اللي ربنا يديله فلوس يبقى بيكرمه واللي ما يديلوش يبقى بيهينه لا لا لا لا الموضوع مش كده أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بل لا يشعرون هم مش فاهمين لا لا لا لا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى أما الشيخ أنت بتأصل لفكر الفقر لا والله بالعكس بالعكس ده أنا بأصل لدين الإسلام لعقيدة المؤمن في الله مش للفقر مش بقول لك كلام ارضيك بواقع وخلاص لا لا لا لا بالعكس ده الواقع كده واصعب من كده و100 مره اشد من كده برضه انت راضي لان اذا اعتقدت ان تسيير الكون ده بايد ربنا مش بايدي مش بايدي ولا بايد حد اي حد في الدنيا كبير ولا صغير اكبر راس في الدنيا في قبضة الله في قبضة الله جل جلاله فلذلك يبقى ينبغي اذا كان الامر بايد ربنا ربي اللي انا بعبده اللي انا بحبه اللي انا بدعوه بقول يا رب اذا كان الامر بايده هو حبيب قلبي سبحانه وتعالى يبقى انا راضي واكتر من كده راضي مش وانت راقد على السرير في المستشفى وقلت لك راضي قلت لي واكتر من كده راضي مش وانت يا حاجه راقده على السرير مريضه ومسكينه محضره نص رغيف وحته جبنه ونص خياره تفطري بيهم قلت لك راضيه قلت لي ومن غير دول راضيه مش انت لما اتبهدلت واتأذيت وتعبت عشان توكل عيالك من حلال قلت لك راضي قلت لي بس هو يرضى هو ده حال المؤمنين هو ده حال المسلمين انا ما بقولش نام في البيت وارضى لا اسعى والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه اسعى عايز تسافر في حلال سافر عايز تتاجر تاجر تشتغل شغلانتين اشتغل شر ما تبيعش ربنا ما تضيعش دينك ما تاكلش حرام ما تطغاش هم الدنيا عليك نمرة واحد الرضا احنا قلنا نمرة واحد لا اله الا الله اتنين الصبر تلاتة الرضا اربعة حب الخير للناس اللي معكر عليك رزقك انك بتبص حواليك شايف ده وشايف ده وشايف ده فتبدأ تحقد وتحسد وتسخط وتطمع ما تبصش حواليك انا عايز عينك تبقى متعلقة بطلب رضا الله عيش المعنى ده ان عينك على قلبك راضي سعيد بربنا قابل ولا ساخط هي دي اسمع سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول ايه انه لم يكن نبي قبلي والحديث صحيح مسلم الحديث رقم واحد في باب الاماره بيقول ايه سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعرفه لهم وأن يحذرهم شر ما يعرفه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا عارف يعني ايه فتن يرقق بعضها بعضا عارف يعني ايه طب تدفع كام صلي على سيدك النبي الموسم عندنا مخلص موسم الصلاة على النبي ده عندنا طول العمر مع الأنفاس قال له أجعل كل دعائي صلاة عليك قال إذا يغفر ذنبك وتكفى ما أهمك بالصلاة على النبي بقى ربنا يوسع ارزاقنا ان شاء الله صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عارف يعني يركك بعضهم بعضا انت لسه ما دفعتش يا عم صلي على سيدك النبي بالله عليك انت بقى بالذات تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا لا لا سمعيهم صوتك اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي سيدنا رسول الله يا ابني عارف يا اخي اسف يا حبيبي عارف فرحتك بالنبي وسعادتك بانك انت مشتاق انك انت تقابل سيدنا النبي على الحوض ويسقيك بايده كده الله اكبر تشرب من ايد سيدك النبي شربه كيزان كنجوم السماء ماء الكوثر أبيض من اللبن أبرد من الثلج أحلى من العسل الله أكبر طب الواحد مجرد أنه يقعد يحلم بدي مش سعادة مش سعادة أنه يقعد كده يفكر فيها مش الحمد لله أن ربنا جعل لنا جعلنا من أمة النبي يا عم الشيخ انت دفعتنا وما دفعتش ادفع انا كمان اللهم صل على سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم ادفع لك بقى الصلاة على سيدنا النبي تشبعك تشبعك الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتن يرقق بعضها بعضا يعني ايه تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه هذه فتن يرقق بعضها بعضا يعني تيجي فتنة الإنسان يقول دي بلوى ما فيش زيها خلاص يا رب تيجي فتنة بعدها أكبر منها يقول يا ده احنا كنا في نعيم آه عشان كده بقول لك اصبر وما تستعجلش يمكن اللي انت فيه ده بالنسبة لغيره نعمة والله نعمة سبحان الله العظيم مرت بيه كربة صغننة كده الحمد لله رب العالمين ففوجئت والله العظيم واقسم بالله واحد بيتصل اخ بيتصل من من من دولة تانية ويحكي كربة ظلمات بعضها فوق بعض فقلت واحنا احنا زعلانين ليه ايه ايه اللي انت بتسميه كربة ده بالنسبة للي فيه الناس الحمد لله فاللي انت فيه نعمة بالنسبة لما فيه غيرك احمد ربنا على اللي انت فيه كمل الحديث كمل الحديث يقول حبيبك النبي صلي عليه بالله عليك تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول حبيبك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه هو ده الشاهد اللي أنا عايز أزو- أسوقه الشاهد إنك لو عايز تدخل الجنة وتزحزح عن النار يبقى اثبت على التطلع إلى الآخرة الطمع في الجنة ودي للناس أو عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به لو أنت الغني وفلان الغني ده هو الفقير تحب أن الفقير ده يقول عنك إيه ويتصرف معاك إزاي حتى لو أنت ظلمته ونسيته وأذيته تحب من الناس إيه وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به هي دي سعادة الحياة أنا عايز أختم عشان أدخل في موضوع الكعبة بس الموضوع ملح وخطير وعلاجه مطلب واجب عليا أنا بحبكم وخايف عليكم عشان كده لازم ادلك تعمل ايه في ضنك الحياه اليومين دول في اذاها قلت لك لا اله الا الله ان مقسم الارزاق هو الله اتنين الصبر اصطبر واصبر على الصبر اذا كنا قد حققنا مقام الصبر فلنحقق مقام الصبر على الصبر ثلاثة الرضا انك تبقى راضي أربعة أن تحب الناس عايزك تشيل من قلبك الحقد والحسد والكراهية والغيظ والغل للناس كلهم خلي جوه قلبك حب حب للمسلمين حب الخير للناس النهارده انا شايف انا اسف انا اسف ان انا اقول كده سامحوني معلش حقكم عليا بس اقبلوها مني في تعاملي مع الناس ان الناس بيتعمدوا انه يعذب الاخرين انه يذل الاخرين ان هو يعطل مصالح الاخرين ان هو بي بيتعمد بيتعمد ان هو ي- يضيع فلوس الاخرين انا شايف ان الناس النهارده في تعاملهم للاسف شديد للاسف للاسف معلش معلش مضطر اقول عشان نعالج ما بيحبش الخير للناس مش حابب ان حد يبقى مرتاح ومبسوط ومتهني عايز كل الناس تتعذب زيه طب ليه ليه ليه حتى لو انت كنت معذب ومقدر عليك ومتضايق و و و الى اخره يعني لعل رؤيتك لبعض اخوانك انه مستريح تريحك تريحك ليه فعايزين يرحم بعضنا بعضا ويساعد بعضنا بعضا ويعطف بعضنا على بعض حقيقي قريت في جورنال النهارده آه، قصة آلمتني والله العظيم آلمتني ألم شديد جدا طبعا هو كلام الجرايد محتاج فبك- فبركات لكن المهم انها قصة موجودة وفي زيها في الدنيا موجود مش هننكر ان مش هنقول ان الكلام ده كذب كله يعني لكن بيقولوا ان في راجل في سجن القناطر هو وزوجته وابنه وبنته محبوسين في 15000 جنيه الواد مات في السجن ابنه والزوج واخد عشر سنين والزوجة تسع سنين والبنت اربع سنين ليه علشان اشتروا ثلاجة ومروحة وغسالة او حاجة زي حاجة زي كده يعني في جرنان اخبار اليوم النهارده الاخبار اخبار الجمعة اخبار الجمعة 15000 جنيه يدخلوا السجن أربعة يعني دي دي القضية اللي هي النصيحة الأخيرة الاقتصاد في المعيشة الاقتصاد ايه اللي يجبرني ان انا اروح اجيب ثلاجة وغسالة وبوتاجاز ومروحة واكتب كمبيالات وشيكات وبعدين ادخل السجن زعلت والله والله العظيم تألمت وحزنت حزن شديد ان فالنهاردة انا بنادي وناشد وخاطب واترجى مستعد والله ابوس الايادي لكل صاحب مال له ديون عند الناس انه يسامح الناس سامح الناس يعني الناس ياكلوا فلوسي معلش ادام انت عندك فلوس والناس بياكلوها سامحهم الناس في ضنك قول لي لا دول نصابين يا عم انا بقولكش سامح النصابين انا بقول لك سامح الغلابه اللي مش قادرين يدفعوا اللي الدنيا دارت بيهم وعجزوا تستفيد ايه من سجنهم وتشتيتهم وتفتيت اسر ومطاردة وخراب بيوت هتستفيد ايه طب هم كانوا لما ما يقدروش بيشتروا غلطوا يا عم سامحهم لله معلش حقك عليا انا حقك على راسي يا ريت دي دعوه كلنا نتمناها وبلغوها عني وانا بدعي اللهم رقق قلوب الاغنياء اللهم انا نسالك ان ترقق قلوب الاغنياء على الفقراء مطلب اللي عنده زكاه مال يسد ديون الفقراء يسد ديون الفقراء يعني برضه فعلا بياتيني ناس كتير جدا انا عليا 8000 جنيه وهدخل السجن بكره وعلي تصدق بقى ان واحد كان بيبكي في 2000 جنيه و2000 جنيه دول بالنسبه لناس كتير ولا حاجه وانا دايما اقول اوعى تدي زكاه فلوسك لحد لحد يوزعها لك يعني اداني الفقير نفسه دور انت على المديونين دول دور على الفقراء دول اللي هم بي مش لاقيين حد يعينهم مش لاقيين حد يوكلهم محتاجين حد ينقذهم من السجن انتوا عارفين لو الاب دخل السجن بيحصل ايه للأسرة يعني فدي دعوة لأصحاب الديون أن يتنازلوا عن ديونهم وأن يسامحوا الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه كان في ظل العرش يوم القيامة في رواية في ظل صدقته يوم القيامة فشوف انت انظرت معسر واحد معسر ما معاش انت بتعذب في ايه الضرب بتضرب في الميت هيجيب من ايه فدعوة انقلوها عني وليتبناها كل اخواني من الدعاء وغيرهم ان اصحاب الاموال يتنازلوا ويسامحوا ونصيحتي ليك بقى ما تستلفش ما تاكلش حرام لو هتموت من الجوع ما تشتريش بالتقسيط امشي على قدك امشي على قدك كل يوم ويوم لا وما تستلفش ما تشتريش بالتقسيط ما تشحتش ما تاكلش حرام ما تبيعش دينك ويا رب يسترك ويا رب ينصرك ويا رب يجبرك ويا رب يوسع علينا وعليك ويا رب يقضي عنا وعنكم الدين ويغنينا وإياكم من الفقر وتعالوا بقى تعالوا نروح الكعبة أنا بحبكم في الله ومعذرة آسف للمقدمة الطويلة دي بس دي من قلبي من وجع الكعبة شوف الواحد بس يقول الكعبة ويتصور الكعبة قدامه فينساب على قلبه آه، روح وريحان وجنة نعيم الكعبة دخلتها السيول واشتعلت النيران فتهدمت و- وساق الله سفينة شوف الأقدار بتمشي ازاي ربنا سبحانه وتعالى يسوق الأقدار ان سفينة تتكسر على ساحل جدة ياخدوها وينزلوا بيها مكة الخشب بتاعها ويقولوا نبني البيت كل ما يقربوا من البيت الحية تطلع لهم ربنا أرسل صقر خدك خد ال- الحية من قفاها رماها في أجياد الصغير وتخلصوا من الحية وبدأوا يقربوا من الكعبة عشان يهدموها فهابوا هدمها هابوا هدمها وانا اشرت اشاره صغيره كده في اللقاء اللي فات على ان احنا ما ينبع ما ينفعش نبني على الركام لازم نهد وننظف ونأسس ونبني اذا كان ده في البناء المادي الحسي الطوب فكذلك في بناء النفوس في بناء النفوس ما ينفعش ابني على ماضي متراكم لازم انظف الماضي واطهره وابدا اسس جديد وده معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وده معنى لا اله الا الله الهدم ثم البناء والتاسيس الشاهد بداوا يأس... بداوا عايزين يهدوا الكعبه علشان يبنوها صح فقعدوا مين يبدا ابدا انت لا يا عم انا ما اقدرش طب ابدا انت ده بيت ربنا انا ما اقدرش ما اقدرش اقرب له فقال الوليد بن المغيره انا ابداكم في هدمه انا شيخ كبير فان اصابني امر كان قد دنا اجلي وان كان غير ذلك لم يرزقني قال له انا راجل كبير وشبت وسني كبرت خلاص ونفسي اموت هبدا جرالي حاجه خلاص ما تكملوش ما جراليش حاجه نكمل مع بعض فعلى البيت وفي يده عتله يهدم بها فتزعزع من تحت رجله حجر فقال اللهم لم ترع انما اردنا الاصلاح دايما أأكد عليك عشان أنا بحبك إنك دايما وضح نيتك جلي نيتك أظهر نيتك لتصلح نيتك ولتثبت حجر فلت من تحت رجله فرج تحت رجله حجر ف قال- اتخ- فزع فبدأ يقول يا رب لم ترع انما اردنا الاصلاح يا رب احنا عايزين نصلح مش عايز مش قصدنا بالهدم الهدم وانما قصدنا الاصلاح فانت دايما وانت بت بتنكر منكر بتغير منكر بت بت بت بت بتقوم بعمل صالح بتتوب من عمل سيء وتلاقي حاجه هت هتفلت منك حاجة خطر عليك قول يا رب أنا أريد كذا وأعلن نيتك اعلنها قال اللهم لم ترع إنما أردنا الإصلاح وجعل يهدمه حجرا حجرا بالعتلة فهدمه في يوم واحد فقالت قريش إنا نخاف أن ينزل به العذاب إذا أمسى فلما أمسى لم تر قريش بأسا بات طول الليل قالوا بأس هيتشل بالليل هيجراله حاجة بات لحد الصبح ما جرالوش حاجة فأصبح الوليد بن المغيرة غاديا على عمله فهدمت قريش معه قالوا بس كده ايه نشتغل معاه فهدمت قريش معه حتى بلغوا الأساس الأول الذي رفع عليه إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت فأبصروا حجارة كأنها الإبل الخلف حجارة ضخمة جدا الحجر قد الجمل لا يطيق الحجر منها ثلاثون رجلا لو اتجمع 30 رجل يشيلوا الحجر ما يقدروش يقلوم مكانه يحرك الحجر فترتج جوانبها جميعا قد تشبك تلك الحجارة تشبك بعضها ببعض تشبك بعضها ببعض فأدخل الوليد بن المغيرة عتلة بين حجرين فانفلقت منها فلقة عظيمة فأخذها أبو وهب ابن عمرو بن عائذ فنزت من يده حتى عادت في مكانها وطارت من تحتها برقة كادت أن تخطف أبصاره ورجفت مكة بأسرها فلما رأوا ذلك أمسكوا عن أن ينظروا ما تحت ذلك القواعد اللي عل عليها سيدنا إبراهيم دي قواعد موضوعة حجارة ضخمة جدا فجم يشيلوها مش قادرين حط عتلة وضغطوا عليها اتكسرت حتة طارت الحتة دي واحد لقطها مسكها في ايده طارت من ايده ونزلت في مكانها تاني لما نزلت في مكانها طلع منها برقة كادت تخطف أبصارهم آه وارتجت مكة بأسرها فتوقفوا أن ينظروا ما تحت ذلك قالوا بس لحد كده وبدأوا ينظفوا ويحملوا الحجارة القديمة الكسوة القديمة وكل شيء قديم يركنوه على جنب ونظفوا قواعد إبراهيم ليرفعوا عليها وزي ما قلت في الأول إنهم قسموا أنفسهم وقالوا لا تدخلوا في بناء بيت ربكم مهر بغي ولا مال ربا ولا كسب حرام ولا ظلم بل جنبوه الخبيث من أموالكم دايما أقول لو كان الحرام في بيت من بيوت الجنة لجلب له الخراب اللهم لا ترزقنا إلا من حلال اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيه الحلال الحلال قليل ولكن قليله كثير والحرام خبيث يجيب الخراب ولو بعد حين عشان كده في موضوع برضه الأرزاق كان نفسي أبعت رسالة لبتوع المخابز مخابز العيش اللي بيبيعوا الدقيق بتاع الغلابة أنا عارف واحد منهم قبل كده قعد معايا وقال لي لو خبزنا الدقيق كله نخسر مش قدها ما تشتغلش فيها مش قدها انت شايف انك هتخسر لكن ما تشتغلهاش لكن ما ينفعش انك انت تاخد دقيق مخصص للغلابة اللي مش لاقيين ياكلوا اللي مستنيين الرغيف ابو شلن وتروح تبيعه للمخابز بره اللي بتبيع بربع جنيه وخمسين قرش الرغيف حرام خيانة ده قوت الامة لا يجوز لذلك بقول ان الفلوس الحرام دي ما فيهاش بركة كان نفسي اقول قصة ال... واحد كان صاحب مخبز ودخل السجن مأساة مأساة عياله بقى بقت شكلها ايه فلذلك احذر عقوبة الله في أكل الحرام وإطعام أولادك الحرام خليك في الحلال الحلال الطيب ولو قليل هم انهم جمعوا الحلال عشان يبنوا بيه الكعبة فقصرت بهم النفقه جمعوا الحلال كل الفلوس الحلال اللي في مكة لقوا الفلوس مش هتكفي بناء البيت ياه شفت الحلال كان قليل ازاي في مكة ليه عشان الربا الربا خراب الربا خراب قرأت في نفس الجورنال ده النهاردة أخبار الجمعة إنه واحد بيسأل فأفتاه آه، شيخ الأزهر الشيخ سيد أكرمه الله بيسأل بيقول يجوز إن أنا أقترض فلوس من البنك أحج بيها فالشيخ قال له إن ده ربا لا يجوز إنك تحج بيه فالحمد لله رب العالمين إن وضحت المسألة إن ده ربا واحد يقول طب مريض وعايزين نعمل له عملية لا لو حتى هيموت وما حاربش ربنا طب اجيب فلوس عشان اتزوج لا لو هتعيش عمرك كده عزب ما تحاربش ربنا ما تحاربش ربنا طيب عشان احج ما ينفعش ازاي تحاربه وتروح تحج له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أجيب عربية ميكروباص أشتغل عليها من البنك بالربا خراب أجيب تاكس بالربا خراب أجيب شقة بالربا خراب خراب وعذاب لا يجوز امشي على قدك وامشي بالراحة وفي حدود الحلال قريش قريش لما قصرت بهم النفقة ما لقوش فلوس فيش فلوس حلال يبنوا بها الكعبة عملوا ايه ف- فتشاوروا في ذلك فأجمعوا رأيهم على أن يقصروا عن القواعد ويحجروا ما يقدرون عليه من بناء البيت ويتركون بقيته في الحجر عليه جدار مدار نسيت النهاردة الصور بتاع الكعبة ما جبتهاش معايا بس الكعبة أصلا كان هو الأصل الأصلا أصلا كان بنائها كده كان أصلا هي مبنية كده وحواليها ده كان ده موجود اللي هو اسمه الحطيم كان ده الحطيم هو من حوالين الكعبة كان معمول كده أصلا أصلا كان ده موجود أصلا بس هم لما قصرت بهم النفقة انهم يبنوا كل ده عملوا ايه اختصروا من هنا بدل ما هو يوصل لهنا لا اختصروا اختصروا من هنا واختصروا من هنا حتة اختصروا كده وراحوا مدخلين دي بقى في الايه في الحطيم وسموها حجز اسماعيل الحطيم ماشي يعني الكعبة كده وحواليها كان موجود الحطيم برضو نفس الشيء فلما قصرت النفقة صغروا الكعبة ووسعوا الحطيم وسموه حجر إسماعيل يطوف الناس من ورائه ففعلوا ذلك وبنوا في بطن الكعبة أساسا يبنون عليه من شق الحجر وتركوا من ورائه انفناء البيت في الحجر ستة أزرع وشبر وبنوا على ذلك حسبوا الفلوس مش هيكمل بناء الكعبة فقصروا شفت ازاي معاك فلوس وعايز تجوز بنتك مش هينفع اجيب تلاجة مش مهم تلاجة طب ازاي يعيشوا من غير تلاجة والدنيا صيف و- ودخل معلش يعيشوا من غير تلاجة لحد ربنا ما يرزقهم ويجيبوا ثلاجة ربنا يكرمهم وحد غني يجيب لهم ثلاجة يعني الحمد لله رب العالمين آه، يعني انا شايف في جمعيات كثيرة دلوقتي بتساعد ال- المتزوجين بيساعدهم بيجيبوا لهم الادوات الكهربائيه بيجيبوا لهم آه، غرف بسيطه يساعدوهم في امور المطبخ وغيره ك- هذا موجود الخير موجود في الامه و- و- و- وفي اغنياء كتير جدا قلوبهم طيبه وبيساعدوا ل- ل- للمحتاجين لكن المشكله الكبيره لو انت ما لقيتش مساعده فاعلم انه ضرك غيرك النصابين لان في ناس بتاخد وهي مش محتاجه وفي ناس بتكذب وتاخد آه، مرات وهذا هو الذي يجعل بعض الناس يتردد ويتقاعس عن الإعطاء فلذلك بنقول للي بياخد مساعدة اتق الله في نفسك فإنك إن, نص- إن, إن آذيت تضر غيرك تضر غيرك وتجعل من آه، يساعدون يترددون الشاهد إيه لما تضيق بك النفقة مشيها والله صدقا ال- الاولاد بيقولوا عايزين لبس ال ال- العيد هو لازم لبس عيد والله كده أنا- انا بتكلم عن نفسي قلت للاولاد كده هو لازم نب- لبس عيد لازم لبس عيد مش لازم عندك لبس كويس البسه وخلاص وإنت- دي فرحة الأولاد يوم العيد طب ما أنا فرحة الأولاد يوم العيد يعني آه، أعمل يعني آه، م- مش م- مش لازم مش لازم أفرح العيال واغضب ربنا او افرح العيال و- واذي نفسي او افرح العيال او كذا ال- ال- انا لا ادعي الفقر الحمد لله مين نحن في سعه من الرزق بفضل الله انا بتكلم بس على انها حاله ممكن تكون في وقت من الاوقات ممكن تقول كده الصيف داخل عايزين لبس صيف مش لازم لبس صيف اللبس بتاع السنه اللي فاتت قصير خلاص نطلع القصير موضه مش مشكله خالص مشيها ضيق حلو قوي ضيق جميل عشان ما يبينش التخن خليه ضيق جميل جميل جميل وتمشي الدنيا ادام قصرت النفقه خلينا نمشي على قد ما ربنا اعطى ونبقى راضيين برزق ربنا سبحانه وتعالى بداوا وضعوا ايديهم في بنائها قالوا ارفعوا بابها من الارض كانت الاول بابها على الارض رفعوا بابها من الارض واكبسوها حتى لا تدخلها السيول فرفعوا الباب عن الارض ومالوا الرفع كل اللي مرفوع ده آه، آه، يعني ردموه ردم و- و- وكبسوه وظبطوه حتى لا تدخلها السيول ولا ترقى إلا بسلم ولا يدخلها إلا من أردتم إن كرهتم أحدا دفعتموه ففعلوا ذلك سبحان الله العظيم في يوم من الأيام شهدت آه، غسل الكعبة واتفتح باب الكعبة ووضعوا السلم اللي الناس بتطلع عليه وتدخل الكعبة ال- المنظر ده أنا لا يمكن أنه يمحي من ذاكرتي الحمد لله رب العالمين يعني آه، أنا دخلت الكعبة وكان ورائي رجل يعني عدينا من على السلم وحطينا رجلينا جوه الكعبة وورايا بيمد رجله وراح شادين السلم لورا فبقى رجله في الهواء ورجله على السلم والرجل يصل الله اكبر الله اكبر وساعتها حصل لي نوع من انواع الانهيار داخل الكعبه وقعدت في الارض الراجل اللي كان رجله جوه الكعبة واتشد يا ترى السر أم منعه من دخول بيته احنا ما لا لا, لا انا انا ما بتكلمش عن الرجل نفسه لكن بتكلم عن نفسي انا لو انا اتمنعت شوف النعمة انه دخلك سبحان الله العظيم الشاهد ايه ان ممكن تكون رجلك على الباب وتحجبك ذنوبك ممكن تبقى رجلك على الباب وتعوقك أسرار بينك وبينه ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون رفعوها وكبسوها وبنوها مدماك من حجارة ومدماك من خشب مدماك حجارة يبنوا حجر حجر حجر حجر ويروحوا حاطين خشب وفوق الخشب حجارة وبعدين خشب حجارة خشب حجارة خشب حتى انتهوا إلى موضع الركن الحجر الأسود وما يجر وما يرى الحجر أحد فإذا هو وسط الحجارة مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل لو الحجر الأسود في وسط الحجارة قد الدماغ كده قد الراس كده وشكله كده وهو مكسر ومعمول كأنه وجه رجل فاختلفوا في وضعه وكثر الكلام فيه وتنافسوا في ذلك آه بدأوا يقولوا مين اللي يضع الحجر الأسود لأن الحجر الأسود من الجنة مش زي الحجارة التانية الحجارة التانية كلها من جبال الأرض لكن الحجر الأسود من الجنة مين اللي يضع الحجر ده بقى في مكانه مين حق مين قالت بنو عبد مناف وزهرة هنقول انهم قسموها اربع تربع كل مجموعة من القبائل تبني جنب من الجوانب الاربعة بنو عبد مناف وزهرة قالوا هو في الشك الذي لا وقع لنا قالوا ده في الجنب بتاعنا وقالت تيم ومخزوم في الباء لا بل في الشك الذي وقع لنا وقالت سائر القبائل كلا لم يكن الحجر مما استهمنا عليه لا لما احنا بنتفق يبني جنبه وجنبه وجنبه وجنب ما كانش في الكلام الحجر الحجر ده بره الاسم حتى كاد يكون بينهم قتال بالسيوف طلعوا السيوف وبدأ نحارب بقى نشوف نقاتل عليه اللي هي كل واحد يقول للتاني اللي هيمد ايده على الحجر هقتله والتاني يقول وانت لو مديت ايدك على الحجر هقتلك وانت لو مديت ايدك على الحجر هقتلك فقال ابو اميه ابن المغيره يا قوم انما اردنا البر ولم نرد الشر هم العقلاء دايما هم اللي بيحكموا القضيه فلذلك كثير من القضايا اللي الناس بتشتكي فيها اقول له هات عقلاء هات ناس كبار اصحاب حكمه وخبره ووجاهه يحترموا ويوقروا زمان كان اسمه المجلس العرفي والمجلس العرفي لقوة القانون بقانون الدولة بقانوننا المصري ان المجلس العرفي اذا تراضاه القوم وكتبوا عقدا بينهم فحكمه بقوة الق... لقوة القانون فلذلك هذا حل مهم جدا في النزاعات بين الزوجات والازواج في النزاعات في الدماء والقتل الخطأ والديات وغيره المجلس العرفي له قوة القانون بحكم القانون حكم المحكمة يقول كده فالشاهد ايه انه العقلاء دول وده الكلام اللي انا قلته لما جد النبي صلى الله عليه وسلم رباه او او عاله وكفله قلت فين الاجداد النهارده الجد اللي قاعد على القهوه بيدخن شيشه ويلعب ضمنه ويضيع طول الليل قدام التلفزيون ولا ولا كده ليه ليه يا جدي ليه ربنا العيال انقل الخبرة للأبناء اعمل لهم مجالس اه تعمل مجلس للحارة ولل وللمنطقة بحيث ان تتحل المشاكل النهارده مشاكل الناس كتير والعداوات كثيرة جدا جدا والأخطاء صعبة فلو اجتمع الكبار مش عايزين نضيع خبرة الكبار دي عايزين نستفيد من خبرتهم قبل ما يموتوا انهم يعلمونا الحياة ويدونا خبرة الحياة شوف الرجل قال لهم ايه كلمة جميلة جدا يا قوم انما اردنا البر ولم نرد الشر فلا تحاسدوا ولا تنافسوا فانكم اذا اختلفتم تشتتت اموركم وطمع فيكم غيركم سبحان الله العظيم كلام كلام عاقل عاقل بس فما بالك إذا اجتمعت الحكمة مع الشرع والدين مع خبرة الحياة بطبائع ونفوس الناس تبقى إيه حكمة يا قوم إنما أردنا البر ولم نرد الشر فلا تحاسدوا ولا تنافسوا فإنكم إن اختلفتم تشتتت أموركم وطمع فيكم غيركم وما سابش الأمور بنوعظ وخلاص لا نضع حلول قال إيه ولكن حكموا بينكم أول من يطلع عليكم من هذا الفج وده اللي بقوله دايما ان ما نقعدش نوعظ ونذكر وخلاص وانما نضع حلول نضع حلول فحط لهم حل قال لهم حكموا اول واحد يدخل عليكم الباب ده قالوا رضينا وسلمنا سبحان الله ارادوا الخير فاراد الله رضينا وسلمنا فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبه باب بني شيبة ما زال موجود واسمه باب بني شيبة قالوا هذا الأمين رضينا به سيدي يا رسول الله فداك أبي وأمي ونفسي يا سيدي سيدي أبا القاسم يا رسول الله كنت بقول امبارح والأول إن سيدنا النبي اسمه الصادق الأمين قريش والدنيا كلها عارفاه بكده الصادق الأمين تلاقي أم المؤمنين أمي خديجة رضي الله عنها تقول له والله لن يخزيك الله أبدا إنك لا تحمل الكل و و و وتصنع المعروف وتعين على نوائب الدهر عايزين كل واحد مننا يتبنى أن يعين أسرة على نوائب الدهر أسرة راعيهم اتسجن ولا سافر وطفش ونسيهم ولا ضل وفجر وأدمن ونوائب الدهر اللي بتصيب البشر عايزك, عايزك انت انت والله وانتي وانتي تكونون ممن يعين على نوائب الدهر هل مرة أعنت على نوائب الدهر نوائب اللي بتصيب البشر كثير أقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا عمرك أقرضت ربنا قرشين طلع قرشين كده من عندك اللي انت شايلهم للزمن لنوائب الدهر قول يا رب انا اقرضك هذا المبلغ وتصدق به إعانة على نوائب الدهر والجزاء من جنس العمل أن يحفظك الله من نوائب الدهر أن يحميك الله من نوائب الدهر أن يصرف الله عنك نوائب الدهر الشاهد سيدنا النبي صلى الله كلام كان كلام ايه بقى ان سيدنا النبي قم قم قمة الخلق البشري قمة الأخلاق الإنسانية بقول الحلم يعني أعلى من الأحلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم اللي أعلى من الأحلام وربنا مدحه وإنك لعلى خلق عظيم كتير أقول يا قلبك يا سيدي يا قلبك يا سيدي يا قلبك يا رسول الله كيف تحملت مدح الله يا قلبك يا سيدي ازاي تحمل قلب محمد صلى الله عليه وسلم ان يمدحه الله ولم يعجب ولم يغتر ولم يتكبر ولم يفتخر سيدي يا رسول الله تخيل انت لما الكبار الاشياخ ستينات وسبعينات وثمانينات يشوفوا سيدنا النبي داخل من ال... من باب بني شيبه رضينا بالامين فحكموه سبحان الله العظيم قبل النبوة كان عنده 35 سنة صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويحكم قريشا 35 سنة رضينا بالأمين حكما فحكموا واحنا قربنا اهو ناحية الاربعينات بتاع سيدنا النبي ونزول الوحي وقبل نزول الوحي هنقف وقفة مهمة جدا جدا عشان نتكلم عن عقله وبلاغته وجماله هنتكلم بقى كحي اكحل العينين ومورد الشفتين هنقول هنقول ان شاء الله باذن الله تعالى فخلينا دلوقتي بس ايه انه عن عقله صلى الله عليه وسلم انا عايزك تتخيل انت لو انت في الموقف ده داخل من الباب كده لقيتهم بتقول بيقولوا رضينا بالامين حكما ايه خير قال لك مين اللي يحط الحجر ده في موضعه حجر ايه الحجر الاسود واحنا بنبني الكعبه مين اللي يضع وده يقول لك انا لان ده في الشق بتاعي والتاني يقول لا انا ده في الشق بتاعي والتاني يقول لا لا لا ما اتفقناش على كده تعمل ايه تقول لهم طب نتفاهم طب نتفق طب اسمعوا بس طب هقول لكم كلمه طب خلونا لبكره سيدك النبي عقله يوزن الدنيا كلها صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فداه ابي وامي ونفسي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الملكان نائم هو او يقظان قالوا العين نائمه والقلب يقظان قال زنه بعشرة فوزنهم زنه بمئة فوزنهم زنه بألف فوزنهم قال دعه فلو وزنته بأمته لوزنهم صل عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم عقله يوزن بلد مش يوزن بلد يوزن الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم وزنهم يوزن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يضع الحجر فخلع رداءه فبسطه ثم دعا من كل ربع رجلا تعال انت امسك من هنا تعال انت امسك من هنا تعال انت امسك من هنا تعال انت امسك من هنا الأربعة فأخذوا بأطراف الثوب فكان من عبد مناف عتبة ابن ربيعة وكان ربع الثاني أبو زمعة ابن الأسود وكان أسن القوم أكبر القوم سنا وفي الربع الثالث العاص بن وائل في الربع الرابع أبو حذيفة ابن المغيرة ورفع القوم الثوب رداء النبي يبقى اللي شال الحجر رداء النبي مش القوم مش القوم رفعوا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار فاستلمه من الرداء ووضعه بيده في مكانه سيدي يا سيدي سيدي يا سيدي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا سيد ولد آدم صلى الله وسلم وبارك عليك زين الله عقلك الله أكبر شوف توفيق ربنا لسيدنا النبي ان ثوبه هو اللي يشيل الحجر وايديه هي اللي تضع الحجر وكل الدنيا دي خدامين له كبير وصغير يا سيدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام رجل من نجد ليناول النبي صلى الله عليه وسلم حجرا ليشد به الركن هو الرسول بيحط الحجر في مكانه فمحتاج حتة حجر تسنده من تحت تعدله عشان يبقى معدول ليناول حجرا يشد به الركن فقال العباس بن عبد المطلب لا لا لا وناول العباس النبي حجرا فشد به الركن صلى الله عليه وسلم فغضب النجدي حيث نحي وقال وا عجبا لقوم أهل شرف وعقول وسن وأموال عمدوا إلى أصغرهم سنا وأقلهم مالا فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحوزتهم كأنهم خدم له أما والله ليفوتنهم سبقا وليقسمن عليهم حظوظا وجدودا الله أكبر صلى الله عليه وسلم هكذا له الشرف وهكذا صنع الله له وسخر له القوم ان هم ثوبه هم يشيلوا ثوبه مش يشيلوا حجر ثوبه يرفع الحجر ويده تضع الحجر وكلهم خدام والكل يسمع وطيع. شيل انت من هنا حاضر تعال انت من هنا حاضر ارفعه حاضر ويضع الحجر مكانه هذا تقدير العزيز العليم تدبير الملك أن يقف فوق رؤوسهم ويضع الحجر الأسود في موضعه فكأن الجنة بين يديه عايز الجنة تشتهي الجنة تريد الجنة ورا سيدنا النبي وراه يا ناس لما بقول ما عملش مولد ما عملش عيد ام ولا عيد مش عارف ايه ولا الحاجات دي كلها لما اقول ما عملش مش مش كلام بفتريه ولا بخترعه ما عملش طب هيجرى ايه لو عملنا انك لا تدري ما احدثه بعدك سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير هذا هذه رزانة عقل النبي وهذا رفع قدر النبي وهذه علو منزلة النبي هذا علو منزلة النبي فهل أنت من أتباع النبي هل أنت من أتباع النبي من أتباع النبي ينفع واحدة تبقى من أتباع النبي آه آه آه آه تبقى من أحباب النبي أيوة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لذلك دعوتي الأسبوع ده بقى إذا كنا من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم سيبنا بقى اللي غنوا واللي مثلوا واللي رقصوا واللي كلوا حلاوة واللي سيبنا من كل ده واحنا الاسبوع الجاي يبقى اكثر دعائنا وذكرنا الصلاة على النبي هذا اسبوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع صيام الاثنين والخميس مع قيام ال11 ركعه مع قراءة الجزئين من القرآن الواجب واللي مش هيعمل الواجب بيني وبينك ربنا أنا بحبك في الله إخوتي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالحب إلى